أعوذ بالله السلام عليكم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما خلق الحمد لله من ما خلق الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله على ما أحصى كتابه الحمد لله على ما أحصى كتابه والحمد لله على كل شيء والحمد لله من كل شيء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معلوم إن في وقت الأزمات أو في وقت ال- المشكلات في وقت الفتن الناس بتتخلى عن كثير من الرفاهيات ما بيحصل آه، آم، آه، أزمة وإحنا محتاجين أزمة طعام مثلا فواحد يقول لك إيه آه، الفلوس اللي معايا أنا أجيب بيها أكل معين عشان يكفيني فترة أطول آه، والأكل ده أنا محتاج الأكل الضروري فقط آه، لما يكون في أزمة وقتية أنت محتاج إنك أنت تشوف أولوياتك عشان تشوف هتبذل وقتك في إيه قبل إيه لما بيكون آه، آه، عندك مواد آه، بتمتحن عليها وفي مواد عليها درجات كتيره ومواد عليها درجات قليله بتشوف المواد اللي عليها درجات ايه كتيره باقل مجهود تعرف تنجح ازاي لان الوقت ازف لان ما عادش عندك وقت انك تجمع بين الجميع فدايما فكره الاولويات آه، ايه قبل ايه دي فكره مهمه جدا فكره آه، آه، انت وانت بتعامل في حياتك عموما فكره انك دايما لما بتعرف اولوياتك بتبقى واضحه قدامك بتعرف آه، هتست- هتستغني عن ايه بتعرف وقت الأزمة ايه اللي يحافظ عليه عارفين حتى لما بتيجي تعمل خطة مفاوضة في البيع والشراء فيقول لك لا أنا ممكن أتخلى عن سعر معين بس في في ميز- في ميزة معينة مش هينفع إيه أتخلى عنها دايما الناس أهل الخبرات بيبقوا عارفين المزايا ديت بيبقوا عارفين إيه إيه اللي ممكن يتخلى عنه وإيه اللي مش ممكن يتخلى عنه حتى في اسعاف المرضى يقول لك لما تيجي تسعف المريض انت عندك ايه ABC لازم اول حاجه يكون إيه الرئه شغاله او إيه خط الهواء شغال لان لو لو انت قعدت تعالج في النزيف وخط الهواء مقفول هو العيان مات اللي هو والله احنا ايه احنا انقذنا العيان وانقذنا رجليه بس العيان مات فخلاص بقى فده حتى مراعاه الاولويات في كل شيء مساله من المسائل المهمه جدا في حياه كل انسان كل انسان عاقل فضلا ان يكون كل انسان مسلم و- و- ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه إيه، إيه، أولويات الدين وربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم أولويات الدين إن تجد في كتاب الله حاجات مذكورة مثلا 100 مرة و200 مرة و300 مرة لما الحاجة ربنا ذكرها 300 مرة الله عظيم لا يتكلم إلا الا بعظيم فنقطه ان حاجه مذكوره منصوص عليها كده 30 40 مره 50 مره زي مثلا الصلاه زي مثلا آه، آه، الزكاه دي حاجه مهمه جدا حاجه منصوص عليها زي التوحيد زي الشرك و- والنهي عن الشرك و- وخطر الشرك دي حاجات مهمه جدا معنى ان ربنا سبحانه وتعالى يذكرها مره واثنين وثلاثه واربعه يبقى دي مساله محتاجه ان احنا نوليها عنايه ان ربنا سبحانه وتعالى يذكر الدنيا و- و- واراده الدنيا و- والتعامل مع الدنيا و- والاقوام ال- ال- ايه الدنيا يعني ايه الدنيا و- وايه ال- ايه الحاجه اللي ربنا سبحانه وتعالى حذرنا منها وايه الحاجه اللي ربنا سبحانه وتعالى اباحها لنا ان ايه التضخم اللي بيحصل في الدنيا ان في مفاهيم كتيره ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه الكريم إيه، هذه المفاهيم هي إيه، حقيقه عند النظر كده هو القران يصلح لكل زمان ومكان القران كتاب للعالمين الكتاب القرآن كتاب يصلح لكل المجتمعات مهما كانت تفاوت المجتمعات في احتياجهم في درجة تقدمهم في إيه، إيه، درجة إيه، إيه إيه مستواهم الاقتصادي مستواهم العلمي مستواهم الاجتماعي اذا كان ال ال ال القران خطاب لكل هؤلاء البشر فبالتالي وطبيعي جدا ان احنا نسال نفسنا سؤال طب ازاي البشر دول رغم تفاوتهم وتفاوت افكارهم وتفاوت تصوراتهم وتفاوت بيئاتهم اللي نشأ في قرية واللي نشأ في المدينة واللي نشأ في مدينة متحضرة اللي نشأ غني واللي نشأ فقير ازاي الخطاب هيخاطب كل هؤلاء بنفس المعاني فتفاجأ ان القرآن هنا جزء من القرآن ك- بيخاطب المشترك الانساني المشترك البشري ان ان المشترك ال- اللي هو يحتاجه الجميع في كل وقت ان مفيش حد لا يحتاج الى الله مفيش حد لا يحتاج الى ان يعرف اوامر الله مفيش حد لا يحتاج او مستغني عن معرفة ثواب الله وعقابه مفيش حد مستغني عن معرفة الاحكام الشرعية اللي بتناسب كل المجتمعات يعني كل الناس محتاجة تصلي وكل الناس محتاجة تتوضى مهما كان هو بقى نشأ في اعلى درجة من درجات الحضارة نشأ في بلد من اكبر من اكثر البلاد تقدما او نشأ في بلد هي افقر بلد وابعد نجع عن مستوى ال ال اي مظهر من مظاهر الحضارة الكل يحتاج الى إلى أن يصلي الكل يحتاج إلى أن يعرف أحكام الله سبحانه وتعالى فده أحكام مشترك إنساني وفي حاجات ربنا سبحانه وتعالى دل على قواعد أساسية قواعد أساسية لينا أن الناس هتتخل... هتختلف فيها معاملاتهم يعني معاملات الإنسان في التجارة معاملات الإنسان في القضاء معاملات الناس في السياسة هذه مختلف بتختلف باختلاف المجتمعات والتصورات والرؤى والأفكار والتطور والنظريات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية كثيرة جدا لذلك تجد ال... ال... ال... ال... الوحي وضع فيها قواعد ما وضعش تفاصيل الأحكام زي إيه زي احكام العبادات زي احكام تجد فيها قواعد عامه ان ربنا نهى عن الظلم قاعده عامه ان ربنا سبحانه وتعالى نهى عن الاحتكار قاعده عامه ان في نهى عن الربا قواعد عامه وجعل لهذه تفاصيل ليه لان لو جيت تحصر النهارده معاملات الناس الاقتصاديه واختلافها ما بين الزمن اللي احنا فيه ده واختلاف معاملات الناس الاقتصاديه اللي هي التطبيقات العمليه يعني واختلافهم عن ال 100 سنه الاخيره اللي قبلهم تجد تفاوت رهيب ده ده الناس بتستحدث عقود كل يوم الناس بتستحدث عقود كل يوم فتجد ان الوحي هنا جاء بالايه بالمجملات العامه مساله معرفه الاولويات ان انت البناي البناء الرجل الذي يبني لما بيجي يغير في او المهندس لما بيجي يغير في تغيير الشقه او او المكان اللي ساكن فيه او لما يكونوا عايزين يعملوا تعديل في اي مبنى فبيجيبوا المهندس يقول لهم لا لا هنا عمود ده ثابت ما ينفعش يتغير ليه لان لو تغير هذا العمود ممكن المبنى كله ايه يسقط ده أولوية ما ينفعش ان احنا نتخطاه ده صلب ده اتحركوا حواليه لكن الحيطة دي ممكن نهدها بس الحيطة صعب هدها ايوه صعب هدها بس ايه بس ممكن هدها لكن العمود اذا اتهد هيبقى فيه مشكلة كبيرة جدا جدا ان ممكن المبنى كله معرض للسقوط لذلك مهم جدا ان احنا نعرف اولويات الشرع اولويات الدين ان ربنا سبحانه وتعالى اوجب على الناس اولويات هذه الاولويات هو هي هي اول ما سيحاسب عليه العبد يوم القيامه يعني ربنا لما يجي يحاسبك يوم القيامه هيحاسبك على الحاجات دي الاساسيه ديت فانت مهم انك تعرف الهدف من حياتك اول الاولويات النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الله سبحانه وتعالى يقول من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب فبدا من اخر خالص بدا ان اعلى درجه من درجات العبوديه الولايه فقال ما اللي هو ان ان هؤلاء اولياء الله سبحانه وتعالى المرسلين اولياء الله الانبياء اولياء الله الشهداء اولياء الله المتقين والصالحين اولياء الله فبدا باعلى حاجه قال لك ان في معنى مشترك بين الجميع الذين يتولاهم الله قال من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب يعني من عاد نبي من عاد رسول من عاد تقي من عاد رجل صالح من عاد, من عاد هؤلاء أولياء الله سبحانه وتعالى وأولياء دول درجات يعني في السابقون السابقون وفي أصحاب اليمين في في ناس في طوائف في في الأولو في في في في, في درجات الولايه قال من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب اللي بيعادي ولي من اولياء الله ربنا بيعلن الحرب عليه سبحانه وتعالى وبعدين ربنا سبحانه وتعالى ذكر معنى من معاني الولايه او كيف تصل الى هذه الولايه يبقى اخر حاجه اللي هي الايه الولايه انك تصل الى الله سبحانه وتعالى ان يتولاك الله سبحانه وتعالى انك انت تتولى الله سبحانه وتعالى يعني ايه أولو... يعني ايه ولايه يعني يكون الاولويه لك او الاولويه عندك هو الله سبحانه وتعالى ان رقم واحد في حياتك هو رضا الله سبحانه وتعالى رقم واحد في حياتك هو مكانتك من الله سبحانه وتعالى رقم واحد في حياتك هو قربك من الله سبحانه وتعالى انك عندك صح استعداد تضحي بكل شيء الا هذه الاولويه هذه ركيزة أساسية عندك اللي هو جعلوا أولوية عارف ولي وجهك شطر المسجد اجعل وجهك اجعل وجهتك اجعل قبلتك اجعل حياتك الأولوية فيها ليه؟ لرضا الله سبحانه وتعالى قال من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب يعني ممكن اتخلى عن حاجات كتير بس مش ممكن اتخلى عن علاقتي بالله ممكن اتخلى عن حاجات كتير بس مش ممكن اتخلى عن مكانتي من الله ممكن اتخلى عن حاجات كتير بس مش ممكن اتخلى عن ان ربنا سبحانه وتعالى عن طاعه الله سبحانه وتعالى قال من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي باحب الي مما افترضته عليه هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ان اولى الاولويات عند الله سبحانه وتعالى اسمها ايه الفرائض يعني الفرائض من اول التوحيد ده فريضه في واحد يقول لك اول حاجه واجب عليك انك تقعد تفكر لا اول حاجه واجب عليك انك انت انك انت تسلم انك انت تشهد ان لا اله محمد رسول الله انك توحد الله سبحانه وتعالى ان انا مش هرجع المفروض ان انا خط البدايه في الحته الفلانيه فانا هرجع 300 متر ورا خط البدايه يقول لك ابدا السباق ابدا السباق فين السباق ما بداش انا هبدا السباق قبل خط البدايه ب 300 متر عشان اخر السباق عندي يبقى عند النقطه الاساسيه اللي هي هقف فيها عند عند خط البدايه لا انا هبدا السباق عند خط البدايه فبدايه السباق بين المسلمين او بين العالم اجمعين هي هو التوحيد هو ده البدايه ان انا مش هرجع 300 خطوه ورا اقول لك هو انا هثبت التوحيد ازاي هثبت التوحيد بكل ما اثبته الله سبحانه وتعالى هثبت التوحيد بايات الله بالايمان بالقران بالاهتداء بان انا ادعو الله سبحانه وتعالى بان انا اقول يا رب قال ربكم ادعوني استجب لكم واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي الى دعان ان انا هستمع بعقلي الى هذا الكلام وافكر فيه واجد ان هذا الكلام منطقي جدا وان الايات واضحات داله على الله سبحانه وتعالى يقولوا الدليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم قالوا قالوا دعوه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا قالوا آيات التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم قالوا قالوا حال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنت عايز تعرف النبي عليه الصلاة صادق ولا لا شوف قارن حاله بإيه بمقاله قارن حالي بحال الآخرين قارن دعوته قارن بقى كلامه هو الذي أتى به قارن كلام الله سبحانه وتعالى بحقائق الحياة قارن كلام الله سبحانه وتعالى ب مسلمات العقلية قارن آيات الله سبحانه وتعالى الآيات الباهرات الواضحات على صدق النبي صلى الله عليه وسلم ستجد يقينا أنه أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنا إن النبي عليه بيقول إن أول أولويات هي أولويات هي إيه هو التوحيد الفرائض انك انت توحد الله سبحانه وتعالى انك انت تعرف الله سبحانه وتعالى عشان كده تميم لما الصحابي لما واحد من التابعين بيقول له بيقول له كم جزءك من القران وهيجي معانا واقفه مع الاثر ده بيقول له انت جزءك من القران قد ايه قال له جزء من القرآن لعلك من هؤلاء الذين يسألون الناس يقرؤون القرآن طوال الليل ثم يأتوا إلى الصباح فيقول قرأت كذا وكذا قال له أنت فأنت بتسأل عشان عشان تعرف انا قرات القران طول الليل قد ايه وبعد كده تصحى الصبح وت... وتقول ده انا ده انا كنت قيام الليل صعب قوي يا اخي ده قيام الليل بس لذيذ انت من هؤلاء كانوا بيقول له يا ابني اولى الاولاد عندك الاخلاص قال له اولى الاولاد عندك انك انت قال لن اصلي ثلاث ركعات ثم اصبح لا احدث احد احب الي مما تفعل قال له لما لو انا ما صليتش لو صليت ثلاث ركعات وتر ونمت وصحيت وما قلتش حد انت قرات قد ايه كانه بيقول له اولى الاولويات عندك هو ان تخلص لله اولويات عندك انك تسال نفسك سؤال انت جاي لله انت بتسمع لله انت بتفكر لله انت بتحرك لله ولا هو حركه ادي احنا رايحين مع اللي رايحين وجايين مع الجايين انك انت بتسال نفسك ليه انك بتسال نفسك انت بتعمل العمل ده ليه فقال ما تقرب الي عبدي باحب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل فبدا النبي عليه الصلاه والسلام يحدد اولويات هي الفرائض كانه بيقول للصحابه خدوا بالكم لو هتتنازلوا عن حاجه ما تتنازلوش عن الفرائض خدوا بالكم لو هتحتاجوا تتخففوا في حاجه ما تتخففوش عن الفرائض خدوا بالكم ان انتوا لو هتقدموا في حاجه في حياتكم وفي حاجات كتيره في الحياه موجوده وبقت مسؤوليه كبيره عليك او بقت مهمه في حياتك ما تنساش ان الفرائض مهمه في حياتك وان دي اولى الاولويات قال وما تقرب الي يبقى اولى الاولويات اللي موجوده عند جميع البشر هي ايه هي الفرائض تعرف تعد الفرائض مش كتيره الفرائض على فكره يعني تعالى اعد لك الفرائض كده بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله محمد رسول الله مباني الاسلام الرئيسيه الاركان الرئيسيه قال واقامه الصلاه رقم اثنين وايتاء الزكاه رقم ثلاثة وصوم رمضان وبعد كده رقم أربعة وحج البيت من الصلاه عليه سبيل يبقى انت عندك شهادتين وبعدين اربع اركان دي فرائض دي فرائض على الجميع وبعد كده تعالى بقى تلاقي في واحد فرض عليه مختلف عن فرض في واحد عنده والدين فقال لك اولى الواجبات بعد علاقتك بربك هي علاقتك به النبي صلى الله عليه وسلم ثم الناس الاقرب فالاقرب فعلاقتك بالنبي صلى الله عليه وسلم انك انت تؤمن بالنبي عليه الصلاه والسلام تتبع النبي عليه الصلاه والسلام تعزز النبي عليه الصلاه والسلام تنصر النبي عليه الصلاه والسلام توقر النبي صلى الله عليه وسلم لا ترفع صوتك فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدم بين يدي الله ورسوله لا لا تقترح على السنه لا تقترح يقول لك لو كان ايه لو كان انت بتقترح على سنه النبي عليه الصلاه والسلام واحد يقترح عايز يطوع السنه بايه لدماغه فيقول لك لا ت... واحد ده في واحد عايز يقترح على الله يقول لك لو كان ربنا عمل كذا لو كان ربنا عمل انت يا ابني ازاي تقول ده ان ان علاقتك بالنبي صلى الله عليه وسلم واولى الواجبات من البشر بعد النبي صلى الله عليه وسلم هي مين الوالدين فقال لك ان الواجب انك انت ايه الواجب انك انت ايه انك انت تبري ابوك وامك انك انت تطيع امك انك انت تحاول تجتهد انك تقرب الله سبحانه وتعالى بايه بطاعتهم بقربه بالقرب منهم بحبهم بفعل ما يحبون في طاعه الله سبحانه وتعالى فهنا نقطه ان ان الفرائض هي الاولى طب اذا تعارض الفرائض مع غيرها قال لك اذا تعارض الفرائض مع النوافل قدم الفرائض فكيف اذا تعارض الفرائض مع ايه مع شيء اصلا في غير طاعه الله يعني اذا كان تع- تعارض الطاعه مع طاعه فانت بتقدم الايه الطاعه الفرض على الطاعه المستحبه فكيف فكيف اذا انت هتترك اصلا آه، حاجه مش طاعه اصلا اللي هو ايه اصلا عندي حاجه وعادي ما تاجلها فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعلم اصحابه آه، اولويات الدين قال له ان اولويات الدين آه، الفرائض عارفين اول حاجه يتسال عنها الانسان يوم القيامه ايه توحيد الاول المؤمنين في اتجاه والمشركين في اتجاه واهل اليهود وغبر اهل الكتاب في اتجاه وبعد كده يعرفون ربهم وبعد كده يسالوا اول حاجه يسالوا عنها بعد التوحيد ايه الصلاه اول حاجه هيسالوا عنها بعد التوحيد الايه الصلاه هيسالوا في القبر قبلها ايه سؤال القبر من ربك ما دينك ما النبي الذي بعث فيك عشان كده لما قال لك ان لما جه قال لك دينك من اولوياتك اه دينك من اولوياتك دينك ده عبادتك دينك ده معاملتك دينك ده افكارك دينك ده إيه، إيه، إيه، عملك الديني دينك ده إيه، م- م- منطلقك دينك ده إيه، إيه، ال- ال- إيه، مدخلك مدخلك الديني ومخرجك الديني قال له من ربك ما دينك ما النبي الذي بعث فيكم لما لما هتتسال ان ده هتتسال عنه اه ده هتسال عنه يعني ده عليه عليه عليه درجات لا ده اصل درجات ده بعد كده بيت اللي هو اذا صلحت الصلاه يقول لك فاذا كانت الصلاه كامله او كانت ده مش هيتسال صلاه ما صلاش ده يتسال ايه اذا كانت الصلاه ناقصه فيقال ايه اتم له من ايه من نوافله من صلاتي التي صلاها في النوافل فدي حاجة مهمة فتجد ان كتير من الانشطة بتاعتنا محتاجة ان احنا نعيد هيكلتها حتى تناسب الصلاة حتى تناسب الفرائض حتى تناسب الاولويات تجد ان كتير من انشطتنا وكتير من افكارنا وكتير من من تصوراتنا وكتير من علاقاتنا محتاجة إعا- محتاجة اعادة هيكلة على على اولوياتنا فقال وما تقرب الي عبدي بحب لي ما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فقال لك ان ان انت العبد تقرب فاذا تقرب قربه الله فاذا العبد تقرب مرة أخرى فإذا تقرب قربه الله إنه أصلا بيكون إن الله يكون من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا الخطوة اللي أنت بتمشيها ربنا بي- بيعطيك عليها خطوتين ثلاثة والله يضاعف لمن يشاء يعني أنت بتمشي خطوة للأمام ربنا سبحانه وتعالى بتمشي خطوة في طاعة الله بتضحي بنومك كان نفسك تنام وما تحضرش المجلس قلت هاجي الخطوه اللي انت بتمشيها فت- كان نفسك تنام وما تصليش قمت قلت اهو ما هصلي كان نفسك ت- تنام وما تقراش الوضوء الكلام بتاعك قلت هقرا القران كان نفسك تنام وما تروحش تعمل العمل الصالح ده قلت هعمله انك انت تعبت شويه الخطوه اللي انت اخدتها في طاعه الله دي ربنا بيضاعفها قال وما تقرب الي عبدي لو حب الي ما افترضته عليه ولا زال عبد قال من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا ومن تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا ومن اتاني يمشي اتيته هرولا ربنا سبحانه وتعالى بيقول للعبد انك على قدر ما تعطي الله يضاعف لك وعلى قدر ما المسافة تنقطع بسرعة ربنا ي- ي- يقطعها لك أسرع إذا أنت فعلت ذلك قربة إلى الله سبحانه وتعالى إذا دخل في في قلبك في نشاطاتك في أفكارك في أعمالك حتة إنك بتشتغل لله سبحانه وتعالى إذا دخل في قلبك في نشاطاتك في أعمالك أنك تريد بها وجه الله ربنا سبحانه وتعالى يضاعفها لك الش- الشبر بقى إيه ذراع الذراع بقى باع المشي بقى هيولى سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى إيه إيه يضاعف لمن يشاء بيقول ولا يزال عبدي يتقرب الي بنوافل حتى احبه ان انت كأن النبي عليه الصلاه بيقول ان مش مش كفايه الاقت- ال- ال- الاقتصار على الفرائض يعني لو انت عايز انك انت تنال ولايه الله انك انت ربنا يعادي من يعاديك وربنا سبحانه وتعالى يعطي إيه إيه إيه إيه ويكرم من إيه إيه إيه إيه إيه من يستمر على طاعتي لو انت عايز تبقى من هؤلاء الذين يتولاهم الله سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى إيه إيه يكرمهم وي- ويتولاهم بالعطاء والرحمة و- والرفعة و- و- والذكر والهداية والقبول والأعمال النعم التي تترى الخاصة لهم لو انت عايز تكون من هؤلاء عليك ان تتقرب وبعدين تقربت بالفرائض قال لك لا طيب لو تقربت بالفرائض انت هتنال درجة من درجات الولاية لكن لو انت عايز تكون قريب من الله سبحانه وتعالى حتى ان جوارحك كلها تنقاد في طاعة الله سبحانه وتعالى حتى ان ربنا يوسي جوارحك لطاعة الله سبحانه وتعالى قال وما تقرب الي عبدي بحب الي ما افترته ولا زال عبدي يتقرب الي بنوافل حتى احبه فاذا احببت كانه اصلا بيقول النوافل مفتاح الحب ان ركعتين قبل الظهر او الاربعه قبل الظهر والاربعه قبل العصر والنوافل اللي احنا بنصليها اللي المفروض نصليها ديت اللي هو غير من بنى لله من, من صلى لله ثنتي عشرة ركعه من دون الفريضه بنى الله له بيتا في الجنه لا لا ده واحد بيتقرب بالنوافل اللي هو كل وقت فاضي يقول لك اقوم اصلي كل مساحه فاضيه يقول لك طب ما نشكر انت قاعد فاضي ليه ما تشكر ربنا كل وقت فاضي قاعد فاضي طب ما يمسح المصحف كل مساحه فاضيه من انك انت ممكن تعمل فيها حاجه طاعه ما عملهاش ليه قال ولا يزال عبدي يتقرب اليه بنوافل حتى ان حياتك بقت لله ان بقى وقتك لله طيب فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سالني هنا ربنا سبحانه وتعالى بي... بيعد ووعد الله سبحانه وتعالى لا يتخلف ومن اصدق من الله قيل ومن اوفى بعهده من الله سبحانه وتعالى هنا بيعد ان اذا دعوت الله يجيب دعوتك هنا الاجابه فوريه الا اذا كانت فيها إلا إذا كانت فيها شيء يضرك فربنا يرضيك ويحجبه عنك ويجيب دعوتك بأن يرفع بك عنها يرفع عنك بها البلاء إن زي سيدنا نوح سيدنا نوح كده دعا ربه أني مغلوب فانتصر فربنا سبحانه وتعالى أغرق أهل الأرض دعا ربه قال رب إن أبني من أهلي فلم يجيبه الله قال إني أعوذ إني أعظك أن تكون من الجاهدين مع 950 سنة واستجاب الله دعوته بأن رفع عنه البلاء ورده الله سبحانه وتعالى بقدر الله سبحانه وتعالى إن نقطة إنك أنت إن الإنسان يتقرب إلى الله يعرف أولوياته حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لمعاذ خذ يا معاذ هذا الكتاب وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا اله الا الله قال له اول حاجه تكلمهم تقول لهم ايه شهادتين كان بيقول له اول حاجه العقل قال له لا اول حاجه الايه الشهادتين لسه كنا بنتكلم من... ليه ليه قال له طب افكر الاول قال له ما هو انت لو فكرت عشان تفكر تذاكر وتنجح ولا تنجح تذاكر نعيد تاني تذاكر لتنجح ولا تنجح تذاكر قال له ذاكر لانجح قال له طب ما هو انت لولا لولا ان انت اصلا عارف يعني ايه نجاح ما كنت ذاكرت فالنجاح اللي جه الاول او تصور النجاح جه الاول ولا المذاكره اللي جت الاول تصور النجاح فبقول له افكر عشان اعرف ربنا قال له لا انت تعرف ربنا انك تؤمن فتعرف ربنا قال له طب ما انا لو ما فكرتش مش هعرف قال له ما هو انت لو ما عرفتش مش هتفكر عشان كده كان اول ما تدعوهم الي ايه شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول فهمه عرفوا ذلك تفكروا وآمنوا بقلوبهم كما قال الله سبحانه وتعالى قالت العرب آمنا كن لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا قال له أش... اشهدوا بعد كده إيه سأسلم فلما تسلم بعد ما شهادتين مقتضى شهادتين الإسلام بعد كده هتفكر وتتيقن و... وتتعقل إن في ذلك لآيات لأولي الألباب إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون بعد كده يزداد إيمانك بعد كده تنقاد في طاعة الله سبحانه وتعالى فلما تنقاد في طاعة الله إيمانك إيه يصبح أرسخ فتنال مرتبة أعلى من مرتبة الإسلام اللي مرتبة الإيه؟ الإيمان يبقى إيه إيه مسألة إن قال ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لمعاذ خد بالك أنت رايح تدعي الناس مين؟ يهود ونصارى وفاهمين كويس ان هم عندهم كتاب وفاهمين كويس ان هم متبعين الانبياء وفاهمين كويس ان هم بيصلوا ويزكوا ده ناس عندها مسلمات فقال له اول حاجه تكلمهم تكلمهم عن شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله طب هم عارفين انه لا اله الا الله قال له لا اقرنها وان محمدا رسول الله قال فإن أطاعوك فكلهم من الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة قال له أولى الأولويات اللي إيه بعد الشهادة الصلاة يعني آمن يعمل إيه قال له صلي خدوا بالكم ان هنا النبي عليه الصلاه والسلام بيرسخ قواعد اساسيه ليه بيوسخ قواعد اساسيه لان الانسان اذا تخلى عن كثير من المجملات مش هينفع يتخلى عن اولوياته فقال له اول حاجه انك تؤمن بالله تؤمن برساله تؤمن بالقران تؤمن بانه رسول من عند الله جاء برساله فاذا امنت بذلك كان عليك ان تتبع الرساله فقال له اول اولويه في الرساله هي ايه الصلاه احنا حالنا ايه مع الصلاه مش هسأل أقول تكبيرة الإحرام بتاعتنا خمس فروض عاملة إيه أسأل خلينا نعديها بس إحنا محتاجين نهتم بالخمس فروض محتاجين نهتم بتكبيرة الإحرام محتاجين نهتم ب الصلاة محتاجين نعمل بينا وبين ترك الصلاة مساحات نحاول نحافظ على السنن اللي قبل الصلاة عشان نحافظ على الصلاة نحاول نخلي المواعيد في غير مواعيد الصلاة أو مرتبطة بالصلاة نحاول يبقى عندنا جدية وشجاعة وصراحة في قلوبنا إن أنا مش هقدر أدي ميعادين مع بعض ومش هقدر أدي مواعيد وقت الصلاة محتاج ما اتكسفش أكون أكثر شجاعة قال فإنهم أطاعوك فقل لهم إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم فإنهم أطاعوك فقل لهم إن الله افترض عليهم صيام 30 يوما فإنهم أطاعوك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فإنهم أطاعوك فإنهم أطاعوك فإنهم أطاعوك كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له عامل الناس بالتدريج وفهمهم بالتدريج ده في أركان الإسلام فأولويات الدين لازم تكون واضحة للجميع لما الصحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وإن شاء الله لنا وقفة مع أحب الأعمال إلى الله فقال ما أحب الأعمال إلى الله قال إيمان بالله ورسوله قال ثم أي قال بر الوالدين والصحابي الآخر قال قال جهاد في سبيل الله فيقول العلماء تفاوت درجات النبي صلى الله عليه وسلم على قدر حال المخاطب وده من المسائل الشرعية المهمة ان في فرق من اولويات الدين وفي فرق من اولويات الشخص شيخ الاسلام كان له شرح في هذا الحديث كان حاصله يعني ان الموضوع ما كانش تفاوت في حال المخاطب فقط انما قال ان اولى الاولويات لمن عنده والدين هو بر الوالدين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما واحد قال له انا جاي جاهد في سبيل الله قال له امك عايشه قال له قال له, قال له بتبكي قال له قال له امي امي تبكي على فراقي له قال ارجع فافرحها او فادخل عليها السرور كما اغضبتها والاخر لما جاء في الجهاد قال ارجع ففيهما فجاهد فالنبي عليه الصلاه والسلام رجع اثنين مجاهدين جايين يشتغلوا للدين يقاتلوا مع النبي عليه الصلاه والسلام عشان ايه عشان الابوين فقال ان اللي عنده أول... أو... أو... ابوين اولى الاولويات عنده ان هو بيجي الوالدين لو يبحث عن رضا الله لو يبحث عن ولايه الله والتاني اللي ما عندوش اولى الاولويات عنده هو البذل والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم البذل والجهاد في الدين ف اولويات الشرع حاجه مختلفه عن اولويات الايه الشخص ان في حاجه اسمها اولويات عامه للجميع في حاجه اسمها فروقات فرديه فروقات فرديه يعني ايه يعني عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما حديث صحيح مسلم احتجر النبي صلى الله عليه وسلم يوما حصيرا و... و... واحتجر يعني عملوا حجره كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجر حصيرا يصلي عليه بالليل ثم ايه اذا ق... اذا جاء النهار إيه جلس عليه يعني كان حصيره انما صلى الله يعملها حجره كده بالليل يصلي فيها طول الليل وبعدين لما يجي النهار ايه يفردها وايه ويقعد عليها فالنبي الناس في رمضان لما شافت النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل ده عملت ايه قررت انها تعمل زيه طب يا جماعه انتم لستم انبياء ولستم في عزيمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقدرون على فعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقه فالنبي عليه السلام لما راهم يعملوا ده مره واثنين قال لهم ايه قال لهم عليكم من الاعمال ما تطيقون قال لهم اعملوا عمل على قدكم ان الله لا يمل حتى تملوا احب الاعمال الى الله ما داوم عليه العبد او احب الاعمال ادومه وان قل قال له ان اولى الاولويات عندك كفرد انك انت لما تيجي تعمل عمل تراعي فيه امكانياتك خلاص انا عارف ان الشرع والشرع لا يخاطب الناس الا بالايه الا بما يقدروا عليه فالجميع مخاطب بكل هذه لكن سؤال لو واحد عاجز حتى عن الفرائض يعني كل الناس مهما تعجز ينفع تعجز عن الفرائض قال له اه ممكن تعجز عن الفرائض قال له صلي قائما فان لم تستطع فصلي قاعدا هنا بقى مراعاة الفروقات الفردية بعد الفرائض هنا مراعاة الفروقات ان مش كل الناس زي بعضها ان في اولويات للشرع عامة وفي اولويات ليك انت خاصة قال له اولى اولويات عندك الخاصة هي هي اللي تعرف تستمر عليها هي اللي امكانياتك تجيبها عشان كده احيانا تلاقي واحد مثلا في درس مستمر وفي طلعة مثلا ايمانية نعمل فيها كذا او واحد طلعة ولا عمل درس مستمر بس الطلعة لما تيجي تقارنها بالدرس جلسة مع شيخ كبير او حاجة فيها مساحات كبيرة لو هقارن دي بدي الحاجة الكبيرة اعلى من الحاجة الايه الجلسة الصغيرة المستمرة كجلسة اعلى من عمل الصالح اللي انت بتعمله كعمل صالح صغير لكن على مستوى الاستمرار لا العمل الصالح احب العمل الصالح المستمر الدائم احب فهنا انت مش بتقارن مش بتقارن ايه مش بتقارن عمل كبير بعمل صغير انت بتقارن م- باعتبار الاستمرار والدوام وده مهم جدا ان من اكبر مداخل الشيطان اللي بيدخل بيها على الصالحين ان يجعل لك الا يجعل لك عاده في الد- في الدين ما يبقاش ليك اوراد في الدين ما يبقاش في اي استمرار في اي حاجه في الدين هيبقى الدين كله ايه ولما تيجي تعمل اي عاده في الدين ورود القران يقول لك يا عم ورود القران إيه ده انت هتروح تقعد مع فلان وعلان وترتد ده بص ده انت هتشيص نفسك اكيد الايمان اللي هتاخده اعلى منين من الصفحه اللي انت هتقراها فيقوم يخلي ما عادش عندك صفحه هل ده معنى كده ان احنا ما نراعيش احيانا ان احنا نكسر الدوام اه احيانا ممكن تكسره لان كلمه دائم مش معناه ان انت من اول ما تتولد لحد ما هتموت وانت عليه ما هو أح... مع الوقت انت بتبدا تفهم ان في كيفيات مع الوقت انك انت ممكن تعرف تقدم ايه على ايه مع الوقت انك ممكن تستدرك مع الوقت ممكن تستدرك تاني يوم مع الوقت ممكن تعوضها مع الوقت لكن انت في الاول انت محتاج انك انت تبقى فاهم يعني ايه مهم يعني ايه استمرار ومهم يعني ايه اولى الاعمال عند الله سبحانه وتعالى الفروقات الفرديه فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول له ايه قال له الاولى ليك ما تطيقه مش الاولى ليك ما اطيقه انا في بعض الاخوه بيعيش في الاوهام عالم الاوهام بيعيش ان هو احسن واحد في الدين وبيعيش ان شيخه هو اعلى شيخ في العالم وبيعيش ان هو اختياراته هي الاختيارات اللي هتكسر كل حاجه عايش الايه الوهم وبيقرر بعد ذلك بعد هذه المقدمات البسيطه اللي هي بالنسبه لنا كبيره قوي قوي قوي ان هو يجي يشتغل في الدين في حاجه معينه ومتخيل ان دي اكبر حاجه في الدين ليه عشان اللي هو ظنه اعلى حد في الدنيا ده بايه بيعملها حبيبي هو بيعملها عشان ده اولى له هو يعني اولوياته هو انه يذاكر ده لكن انت مالك انت بده اولوياته هو انه يعمل العلاقه دي لكن انت مالك بالعلاقه دي اولوياته هو انه يبذل وقته في هذا لكن انت مالك ب- ب- ب- بمثل هذا واحد لسه واحد لسه يعني ع- علاقته كان م- م- يعني ايه ك- اسرف على نفسي في الكبائر ربنا يغفر لنا جميعا يا رب و- وبعدين بدا ايه ي- يدخل المسجد ويصلي قابل واحد قال له يا ابني اهم حاجه تذاكر فلسفه واحد تاني قال له يا ابني اهم حاجه تذاكر مش عارف آه، آه، آه، علم العلل يا جماعه آه، دي اولوياتك انت ممكن انا انا انا مش عارف مستواك بس عادي لو دي اولوياتك انت حر لكن دي مش اولوياته يقينا هي دي مش اولوياته اصلا يعني هو العلم وحش لا العلم حلو والله بس ده مش اولوياته محتاج حد يعلمه كيف يتطهر محتاج حد يعلمه كيف يصلي محتاج حد يعلمه معاني اسماء الله محتاج حد يع- يحببه في النبي عليه الصلاه والسلام محتاج حد يفهمه سيره النبي عليه الصلاه والسلام محتاج حد يكلمه على الدار الاخيره محتاج حاج... محتاج صحبه محتاج ناس إيه إيه إيه يكونوا قريبين منه يعرف إيه إيه إيه إيه يعلموه ازاي المشاكل اللي, اللي هيقابلها ويواجهها في حياته لكن هيقعد يدرس في ارسطو هو ماله ومشاكل الجامعات الإسلامية هو ماله واختلاف الأفكار في إقامة مش عارف يا عم هو ماله هو لا يحتاج إلى ذلك وليست هذه من أولوياته أصلا على هذه المرحلة في هذا المستوى بل ربما لا يحتاج إلى مثل هذه المسألة التي تكلمه فيها ولو بعد عشر سنين فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم الأعمال لما تطيقون قال له شوف يا ابني انت طاقتك ايه واعمله وبعدين حضهم قال لهم الطاقة مش معنى انك ان انا بقول لك ما تزيكون يعني تقدر تعملها دلوقتي لا انا عايزك تفكر انك لما تاخد قرار تستمر فيه فلما اقول لك انت هتيجي الجلسة تبقى عارف ان انا انا براعي الاستمرار هقدر ولا مش هقدر اصل انا بقى عندي شغل اصل انا عندي بقى تعبان اصل انا عندي ظروف لما اقول لك انت هتقف تقوم الليل وتقول انا هلزم نفسي بان انا دايما كده في اخر الاعتكاف ربنا يعيد عننا الاعتكاف يا رب ايام ما كان في اعتكاف كنا بنقول ليه ع- عايزين يا جماعه نطلع بود القران نقرا بود القران قد ايه فتلاقي اقرا خمس اجزاء يا ابني والله ما هتقدر هقرا جزئين يا حبيبي والله ما هتقدر ازاي ده انا في اعتكاف بقرا بختم كل يومين وثلاثه يا حبيبي عشان انت في الاعتكاف عشان في رمضان عشان في جو صالح عشان في ناس بتقوم الليل طول الليل عشان ما بتعملش اي حاجه خالص لكن بتطلع في الحياه الحياه مش كده انت محتاج تغرس صخره خرسانيه تعملها قاعدة تطلع عليها عمود في حياتك غرس الصخرة الخرسانية ديت في وسط حياتك وتعملها قاعدة انت تحترمها وبعد كده اللي حواليك هيلاقوك بتحترمها فيبدأوا يحترموها وبعد كده تيجي حاجة كبيرة تخبط فيها تقوم انت مثبتها ومراعدها تاني لحد ما تبقى عمود خرساني في وسط الحياة ده محتاج مجهود وبذل ده محتاج وقت فانا اصلا بقول لهم اوعوا تخيلوا الاطاقة بيقول لهم عليكم الاعمال التي تكون وبعدين قال لهم ايه وان احب العمل إلى الله ادومه كانه بيقول ان الطاقه مش بس طاقه انك تعملها دلوقتي انا عايزك تفكر لما تيجي تاخد حاجه في طاقتك انك تعرف تستمر عليها قد ايه مراعاه الفروقات الفرديه مهمه انك انت مش كل الناس طاقتها زي بعضها لا في العلم ولا في الدعوه ولا في العباده ولا في التفكر فانت محتاج انك انت تقف مع نفسك واقفه وتفكر علي بن ابي طالب كان عنده عشر سنين النبي عليه الصلاه خاطبه بالدين قال له انت اللي انت بتعبده ده لا ينفع ولا يضر وانا ادعوك الى عباده الله واني رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين يا جماعه وهياخد قرار في حياته عشر سنين وهياخد قرار ان كل حاجه في الحياه دي محتاجه تتغير عشر سنين انت لو شفت طفل عنده 10 سنين بتعمل ايه انت بتقول للشاب وهو عنده 20 سنه يا ابني انت محتاج تاخد قرار في حياتك كلك ما اقدرش ماما وبابا واصحابي واخواتي وجارتي والبنت اللي بحبها والمجتمع والناس وكلمه ان انت تقول له تغير فيها ديت انت بتقول له انت محتاج تصلي انت مش بتقول له مثلا انت محتاج تتغير بقى انك بتقول له انت محتاج تقف مع الصلاه محتاج تقف مع القران محتاج تقف مع مستوى تغيير حياتك الفروقات يبقى في حاجه اسمها اولويات الايه اولويات الدين عموما اولويات الدين هي ايه هي الفرائض الفرائض دي مختلفه منين من واحد للتاني بس في فرائض عامه يعني في واحد فرض عليه فرض عليه ان هو يتكلم ليه لانه عالم هو الوحيد اللي عنده معلومه في هذا الوقت الان والدين بيتم تغييره والتلبيس فيه فاصبح واجب عليه هو الان في فرض عليه مختلف عن ليه الفرض التاني في واحد عنده قدرة وقوة مختلف عن اللي عنده عجز وضعف الفرائض متفاوتة مع وجود الأركان وكذلك في الأركان يبقى ده أول حاجة فرائض الايه؟ الدين في واحد فرض عليه انه ينفق لان هو الوحيد الغني ما الانفاق عموما نفل بس عليه ده هو بالذات فرض ليه لانه تعين عليه هو الوحيد اللي عرف المعلومه هو الوحيد الوحيد اللي عنده ان هو يشيلها هو الوحيد اللي عنده مال هو الوحيد اللي شايف إيه إيه إيه ان المال زائد عنده هو الوحيد اللي مخاطب بده في وسط اللي حواليه زي الزكاه هو الفقير مخاطب بالزكاه لا مش مخاطب بالزكاه واحد واحد فقير عليه زكاه زكاه ايه هو اصلا مستحق للزكاه لكن واحد غني لا مخاطب بالزكاه يبقى اولويات الدين مهمه نراعيها رقم اتنين اولويات الفرد اللي هو اثر تميم لما الراجل قال له او حديث النبي عليه السلام قال لما لقاهم بيقلدوه خد بالك ان حد يقلد النبي بس النبي عليه السلام هنا بيعلم الصحابه معنى يعلمهم معنى خطير من المعاني يعلمهم معنى ايه معنى ان انت عليك من العمل ما تطيق ان الراجل بيقول لتميم بيقول له انت بتقرا قد ايه جزء من القران وكلمه بتقرا جزء من القران يعني بتقراه في قيام الليل فتميم قال له انت من الناس اللي بتقعد تسال عن جزء القران عشان تطلع تطلع الصبح تقول انا قرات وعملت تميم ده صاحب النبي صلى الله عليه وسلم تميم ده من عباد الصحابه من عباد الصحابه من الذين اثنى عليهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان بيختم القران كل ثلاث تميم كان حافظ القران ومع... مع انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم متاخرا تميم الداري لما الراجل قال له قال له انتم اصحاب رسول الله اجدر بكم اذا سالتم ان ايه ان الا تعلموا و... وان تعنفوا من سالكم فقال تميم لعلك غضبت لما راى رجل غضب لان لما لقى راجل مش حمل ان هو يفهمه قال له طب تعالى اقعد وانا افهمك لان لان له لما غضب فقال انك تسالني سؤال تسالني سؤال على ايه على عبادتي وعبادتي ديت مناسبة لي أنا ومناسبة لقدرتي أنا طب افرض أنت انا قوي وانت ضعيف فتجعل عبادتي معيار ليك فتحمل قوتي على ضعفك فتنقطع فتنبت قال أرأيت إن كنت أنا رجل قوي وأنت رجل ضعيف فتحمل قوتي على ضعفك فتنبت أو العكس أرأيت إن كنت أنا رجل ضعيف وانت رجل قوي افرض انت بتقوم الليل كل ليله وجاي بقى للصحابه تساله اه انت بتعمل ايه فقال لك والله انا ايه انا بقوم على قدي فيحصل فيه ايه احباط ليه اذا كان الصحابي بيعمل ده وانا اعمل ايه بقى فقال له عليك من عمل ما تطيق خذ من نفسك لدينك إيه، عن ابي العلاء عن رجل قال اتيت تميما الداري فقلت كم جزءك فقال لعلك من الذين يقرأ أحدهم القرآن ثم يصبح فيقول قد قرأت في هذه الليلة فوالذي نفسي بيدي لأن أصلي ثلاث ركعات نافلة أحب إلي من أن أقرأ القرآن في ليلة ثم أصبح فأخبر به الناس قال له أولوياتك الإخلاص قال فلما أغضبني قلت والله إنكم معاشر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بقي منكم لجدير أن تسكتوا فلا تعلموا وأن تعنفوا من سألكم قال له لا يعني انت يا اما ساكت مش عايز تعلمنا يا اما لما اسالك تعنفني فلما راني قد غضبت قد غضبت لان وقال الا احدثك يا ابن اخي ارايت ان كنت انا مؤمنا قويا وانت مؤمن ضعيف فتحمل قوتي على ضعفك فلا تستطيع فتنبت او رايت ان كنت انت مؤمنا قويا وانا مؤمن ضعيف حين احمل قوتي قوتك على ضعفي فلا أستطيع فأنبت خذ من نفسك لدينك ومن دينك لنفسك حتى يستقيم لك الأمر على عبادة تطيقها قال له ركز مع نفسك عشان تعرف تستمر يبقى فرائضك الفرائض الصحابي تميم بيعلم التابعي ان هو يراعي الفروقات الفردية مش اي حاجة اي حد دخل فيها تجي فيها من اكتر من اشهر النماذج التطبيقية العملية لهذا معرض الكتاب تلاقي كل واحد منزل منزل ترشيحات للكتب هي اولى يقينا له ولا اختلف في ذلك لكن انا مالي الكتاب ده خطير كتاب مثلا بيتكلم مثلا في فرق بمسألة كلامية ما بين فلان وفلان أنا مالي كما هناك فروقات فردية بين المسلمين ولو هنقول هنعمم كتاب لما سئل شيخ الإسلام قال له اقرأ في كتاب إيه قال له اقرأ في كتاب الله قال ثم ماذا قال فقرأ ولا أعلم شيء أصح من البخاري اقرأ في البخاري لو هتعمم عمم الأصول عمم القرآن والسنة عمم الوحي علم شروحات الوحي المبسطة للمسلمين بل حتى هذه يصعب فيها التعميم لأن يعني الناس متفاوتة جدا في درجة إدراكهم مراعاة الفقرات ثم هناك أولوية ثالثة ليست هذا محل يعني ليس مش محل ذكرها الآن هي أولويات الإيه؟ المرحلة أولويات قضايا الدين في مواجهة إيه إيه من يكيد بالدين ودي مسألة متقدمة شوية مراعاة الأولويات مهم انك تعرف الاولويه تعميم الاولويات بغير ما عمم الشرع خطر لانك تخاطب الناس بما لم يخاطبهم به الله وتفرض على الناس فرائض لا يفرضها الله وتفرض على النبي عليه السلام اطر وانماط وتصورات حياتيه في الدين لم يفرضها الله وتفاجئ ان انت يوم القيامه تتسال تسال عن التوحيد بتسال عما في قلبك تجاه الله بتسأل عن تطبيقات التوحيد في حياتك وتطبيقات الشرك في حياتك ألفاظك اللي فيها شرك الحلف بغير الله تعلق القلب بغير الله تسأل عن الصلاة عن الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء مش هتسأل عن حاجات تانية كتير احنا مشغولين بيها تسأل عن الصيام تسأل عن الزكاة عن حق المال تسأل عن علاقات مهمة في حياتك علاقتك بالنبي عليه السلام وعلاقتك بالصحابة سأل عن علاقتك بأمك وأبيك سأل عن علاقتك برحمك سأل عن علاقتك بجيرانك هتسأل عن مكسبك الحلال والحرام عن وقتك عن عمرك عن مالك في حاجات جاء بها الخبر واضحة صريحة هتتسأل عن دول يا فرحتي ان انا طول الليل قايم واكل من حرام اللي بياكل من حلال وما بيقومش طول الليل حقق فريضة واللي قام طول الليل وما اكلش من حرام حقق نافلة والنوافل مجتمعة لا تقوم مقام الفريضة فعايزين يا جماعة نركز مع أولوياتنا عايزين نحرر أولوياتنا عايزين نعرف عند الأزمات نتخلى عن إيه يا ترى نتخلى عن كتير من ال... للأسف النهاردة بيقول لك مشكلة في الشباب المقبل على الله سبحانه وتعالى ان هو ما عندوش قدرة على التضحية مع ان كتير جدا من الشباب تلاقيهم يضحوا كتير جدا ده بيضحوا بحاجات جامدة جدا ده بيضحوا باخرتهم ده قدرتهم على التضحية عالية جدا لا قضية مش قدرة على التضحية قضية ودي مهمة صراحة ان الضعف والهشاشة اللي هو مش قادر يتحمل ان هو يزعل مش قادر يتحمل ان هو يعمل حاجة ضد ارادته مش قادر يتحمل انه ان نفسيته ممكن ما تمشيش الامر في اتجاهها او عقله ممكن فكرة يتخلى عنها الامر في نقطة ثانية في هذا نقطة الاولويات اتخلى عن ايه علاقتك بربنا من الاهمية بمكان علاقتك بربنا المتمثلة في ايه المتمثلة في عبادتك مدخلاتك الدينية اللي بتزود عبادتك مخرجاتك وأعمالك الصالحة الحاجات دي مهمة يعني انت لما عارفين لما واحد بي... واحدة بتسأل شيخ تقول له يا شيخ او انا النقاب وامي بتقول لي قلع النقاب ولا لا تقول لها اصلا النقاب فيه خلاف وصداعة الوالدين يا جماعة يا الشيخ يا عم الشيخ هي مش بتسأل عن النقاب وطاعة الوالدين كجزئيتين مختلفتين متفاوتتين كل واحدة لوحدها هو النقاب ده بالنسبة لها مش مش قضية نقاب بس ده طريق حياة ده ده اختيار اختارت بيه صحباتها واختارت بيه نشاطاتها واختارت بيه افعالها هو مش بيسألك على اللحية ده اختيار له فك الاول فك اللازم ده لان احيانا بعض البنات بيبقى النقاب بالنسبة لها هو مش مجرد حتة قماشة على على وجهها ده ده تدينها ده اختيارها التديني فانت لما بتهدمه لها انت مش بتهدم قماشة مع الوجه مش بتهدم نقاب وخلاف فقهي بين العلماء في هذه المسألة لما بتيجي عند شيخ واحد بيسمع شيخ محدد والشيخ ده عنده اخطاء محدده وهو ما عندوش لسه المساحه انه يفهم اخطاء الشيخ وتقعد تكلمه في اخطاء الشيخ انت مش بتهد شيخ او اب عند ابنه انت مش بتهد جزئيه عايز تحذره منه تقول لي واجب الاب معروف عن المنكر يا ابني اللي انت بتعمله ده انك هديت كيان الولد ده كله انت هدمت صوره الاب عند ابنه انت هدمت الشيخ اللي هو بالنسبة للراجل ده هو صورة الدين فمراعاة الفروقات مهمة هو بالنسبة لك لا قيمة له اصلا لانك لا انت بتسمعه ولا هو م... م... حاجة دينية عندك ولا هو له مصدر اي مصدر من مصادر حياتك اصلا لكن هو عند الراجل ده هو كل حاجة في حياته فمراعاة الفروقات مراعاة الاولويات مراعاة انت بتكلم مين دي مسألة مهمة خلينا نطلع من المجلس ده ان احنا يا جماعه كل واحد يشوف اولوياته فين اولوياته الدينيه فين واولوياته الدينيه اذا تعارضت مع نشاطاته الحياتيه عندي بقى امتحان عندي شغل عندي مشكله في ميعاد اصل انا طالع اصيف ميلي كان في الساحل بقول لك اصل احنا كنا في الساحل طب ما تيجي من الساحل تحضر المجلس عندك مجلس قران وطلع صيف انه الاولى طب ما تغير ميعادك على الميعاد ده اصل الموضوع مش كبير قوي كده انا بقول لك لا الموضوع كبير خلي عندك اولوياتك في دينك مهمه خلي الاول خلي الاول في اولويات خلي الاول في اولويات بلاش تتخلى عن كل حاجه لاجل متع ورفاهيات خلي الاول في اولويات حياتيه في اولويات دينيه وبعد كده اجعل هذه الاولويات اولويات فعلا وهي مش هتكون اولويات الا اذا ايه إلا اذا حدث تعارض والا يمكن الجمع وفيها ايه كنا بنقول اكل من الحلال ولا اكون من الليل طب ما تعمل الاثنين دايما لما لما يحبوا يضربوا العلمانيه لما تيجي تضرب في الاسلام يقول لك ايه يقول لك يعني هو العمل ولا مش عارف ما يعمل الاثنين هو اه هو حد قال لك الغي دي دي وعلى مستوى الحقيقه على مستوى الاولويات الشرع لا الصلاه اهم وعلى مستوى اولويات الشرع الشرع ان الله سبحانه وتعالى جعل اشياء يقول لك فيها طبعا مسألة الأولويات دي مسألة مهمة وتكلم فيها العلماء كتير جدا يعني إن شاء الله لنا وقفة مع مع مسألة أحب الأعمال الله سبحانه وتعالى ومراعاة ال ال ال الاعتبارات اعتبار ال الشخص نفسه واعتبار ال ال الزمان واعتبار المكان واعتبار التعدي واللزوم واعتبار ال ال ال الاحتياج وال والافتقار واحت... يعني في اعتبارات كثيرة و... واجتماع الاعتبارات مع بعضها البعض يعني كل حاجة لها لها حاجة لكن بداية خلينا يا جماعة يبقى عندنا اولويات لما فاهمين الشرع هيحاسب الجميع على ايه وبعدين احنا من جوانا احنا كل واحد فينا اولوياته ايه ان في حاجه ممكن تكون اولويه عند فلان مش اولويه عند علان في حاجه ممكن فلان مش بيحترمها وممكن يقعد معاك يحكي لك قصص على تسفيه هذه الشيء وهذا الشيء بالنسبه لك هو ايه هو اولويه كبيره والعكس مش لازم يكون كل اولويه عندك اه تلاقي واحد راح خد دوره مش عارف في ايه البلد كلها لازم تتعلم الدوره ديت وماشي في الشارع ليل نهار بيتكلم ان الناس اللي ما بتخش هتخش جهنم وبقى خلى الدوره ديت ما لا يسع المسلم جهله وبقت بقى ولاء وبراء على مفهوم معين او على قضيه معينه او على كتاب معين فيا جماعه هو ايه ايه اللي ايه اللي بيحصل ده فينبغي علينا ان نراعي اولوياتنا اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم